يَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيعني أحد إخواننا أحد الشباب اللي كان بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى عن ربنا عز وجل وهو مرة بعد ما تاب وفتح محل البيع الحاجات الإسلامية والشرايط الإسلامية والكتب الإسلامية فواقف بيتكلم مع ثلاثة من الشباب العصاة اللي كانوا أصحابه قبل الالتزام فواحد منهم بيقول له أنا هتوب زي ما أنت تبت بس بعد ما أعيش زي ما أنت عشت قال له بص أنا كنت أنا واحد صاحبي إحنا الاتنين عايشين حياتنا بالطول وبالعرض هو مات واتغسل واتكفن ودفناه انا رجعت ربنا اداني فرصه وتبت بعدها وهو الفرصه بتاعته انتهت انتهت تضمن منين تضمن منين تضمن منين ان انت ربنا هيديك فرصه اكتر من صاحبك اللي مات فجاه تضمن منين ان ربنا هيمهلك لحد ما تتوب تضمن منين تضمن منين احساس خشيه الله يا جماعه الشعور اللي احنا عايزين نتكلم عنه الليله احساس خشيه الله الشعور اللي بيقدم حل لمشاكلنا اللي بيقول انا كل ما اتوب ارجع اقع تاني واتوب وارجع اقع تاني انا محبط من نفسي لو خايف من ربنا فعلا لو الشعور بتاع الليله ده دخل قلبك فعلا ساعتها ساعتها يا اخوانا هنتغير تماما اعلى مشاعر تغييريه في الوجود كله المشاعر اللي احنا هنتكلم عنها في هذه الحلقات باذن الله شعور الليله خشيه الله سبحانه وتعالى احد الشباب كان بيقول لواحد من اخواننا بيقول له انا ليا 20 واحد صاحبي ماتوا فجاه 20 وبيتكلم وهو مفزوع وعايز يتوب ومش قادر صاحبي اللي بيحكي لي بيقول لي هذا الشاب اللي له 20 واحد من اصحابه ماتوا فجاه هو نفسه بيقول لي مات من ايام مات من ايام تضمن منين ان ربنا هيمهلك تضمن منين ان ربنا مش هياخدك فجاه تضمن منين ان ربنا سبحانه وتعالى لسه قدامك 10 و20 سنه تعمل اللي انت عايزهم تضمن منين تضمن منين الراجل اللي كان سائق ميكروباص وهو ماشي فجاه وقف في وسط الطريق الناس بيقولوا له في ايه قال لهم هقف بس للراجل ده اهو الراجل اللي بيشاور لنا ده اهو راجل فين مفيش ولا واحد في العربيه شايف راجل ولا حاجه قال لهم الراجل ده وقف فلقوا السواق مكانه بيهز السواق بعد شويه لقوا السواق مات تضمن منين مين اللي يضمن يا جماعه الراجل اللي كان يعني حين اتته الوفاه وفعل كل المعاصي فجمع اولاده قال لهم اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا ثم احرقوني فيها حتى اذا اكلت النار لحمي ونفذت الى عظمي فاطحنوني لما ابقى شويه رماد اطحنوني ثم انتظروا يوما عاصفا فاضروا ينصروني جزءا في البر وجزءا في البحر فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين هو عمل كده ليه اضمن منين اضمن منين ان الذنوب هتغفر اضمن منين اضمن منين يا اخواني احساس خشيه الله فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه الله اكبر وامر البحر فجمع ما فيه ذرات الميه وذرات الهواء وذرات التراب كلها عبيد لله كلها عبيد بتسبح ربنا سبحانه سبحانه وتعالى فقال له كن فكان فقال ما دفعك إلى ما فعلت قال خشيتك يا رب فما تلافاه غيرها ما تلافاه غيرها يعني ايه ربنا ما سالوش عن شيء لو ذهبت لربنا وقلبك مليان خشيه لله مليان خشيه لله تضمن منين إيه؟ احد السلف اللي كان بيصلي في بيته وهو ساجد قامت حريقه والبيت اتقلب والبيوت اللي جنبه وبيوت زمان كان سهل انتشار الحرائق وسطها وما بينها والبيوت اللي جنبه وهم بي بي بي بيطلعوه من الصلاه من السجود بيتك بيحرق في نار هتموت وهو لسه مستمر في السجود لما قضوا على الحريق واطفأوه قام من السجده بعدها فبيسالوه انت كنت هتموت كان كل حاجة هتتحرق فقال شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا تضمن منين تضمني منين ان ربنا مش هيعاقبنا بذنوبنا ان ربنا مش هيحاسبنا عن ذنوبنا ان ربنا مش هيسألنا عن ذنوبنا ومفيش حد له حجة في اي ذنب اذنبه في حق الله سبحانه وتعالى تضمن منين كل واحد مننا يضمن منين يا اخواني احد الدعاة الشيخ حسن البنا الله يرحمه اللي بيسخروا منه وويل لمن يسخر من اولياء الله الصالحين اللي ونحسبه كذلك اللي بيسخروا منه في مسلسل الجماعه شيخ حسن البنا لما كانت مصر منتشر فيها المخدرات اكتر من الوقت عشان يبقى عندنا امل ان المعاصي دي كان في يوم من الايام اكتر من الوقت وراحت دخل في يعني قهوه من القهاوي ومسك جمره من الجمرات بتاعه الشيشه وقام رفعها لفوق قامت نازله في الارض منتثره فكل اللي في القهوه جروا من القهوه عشان النار دهيت بتاعه الجمره ده ايه قال لهم سبحان الله انتوا خايفين من نار الدنيا ومش خايفين من نار الاخره انتوا خايفين من نار ممكن تهربوا وتجروا منها ومش خايفين من نار لا مفر منها اخواني في الله نضمن منين نضمن منين ان الذنوب دي نتعاقب فيها في الدنيا حتى لما بتقف في صلاه التراويح اللي على يمينك بيعيط وبيبكي من الخشوع واللي على شمالك بيعيط ويبكي من الخشوع وانت قلبك حجر انت فاكر ان دي مش عقوبه لما النقاب اللي انت لبستيه من شهر والوقت ندمانه وتعبانه وحاسه انك مخنوقه وحاسه انك عملت عمله صعبه في نفسك لا ده مش كده ده انت كان في قلبك ايمان والايمان ده بيتسحب منك دي عقوبه من العقوبات هو انت لما كان قلبك منشرح للتوبه والاقبال على الله وبعد كده لقيت نفسك بعد رمضان ولا دلوقتي بدا الشعور ده يقل انت فاكر ان دي مش عقوبه صرف الله قلوبهم مش عقوبه بعد ما ربنا اقبل بقلبك وقلبك عليه لما ربنا يصرف قلبك لشيء يعلمه الله لذنب ما تبكيش منه يعلمه الله دي مش عقوبه تضمن منين ان ربنا ما يعاقبكش في قلبك تضمن منين ان ربنا ما يعاقبكش تبكيش في ايمانك تلاقي نفسك بعد ما كنت مقبله وعايزه ونفسك وفرحانه بالطاعه وفرحانه بالنقاب وفرحانه بالدين تلاقي المشاعر دي بتتسحب منك انت مش بتنزلي انت قلبك بيصرف بعد ما اقبلتي تضمن منين عقوبات الدنيا يا جماعه لما واحد من الناس وكان سفيه من السفهاء وكان احد الناس اللي يعني ابتلي في بصره فلا يرى ابتلي في حبيبتيه في عينيه ربنا يعافي كل مبتلى يا رب ويرزقنا الصبر على كل بلاء وان نكون محسنين الظن بالله في كل بلاء فواحد اعمى معدي مد رجليه قدامه فهو ما شافوش فوقع والناس اللي حواليه السفهاء امثاله ضحكوا عليه مراته بعدها حملت بعد تسع شهور تلد فاذا بالطفل اعمى تضمن منين ان كل ذنب عملته ما تعاقبش بيه في الدنيا تضمن ان احنا لو عوقبنا بواحد في المية من ذنوبنا في الدنيا الدنيا ضاعت لو عوقبنا بواحد في المية منها في القبر القبر ضاع لو عوقبنا بواحد منها في الاخره الجنه ضاعت والعياذ بالله امال لو اتحاسبنا بيها كلها هنعمل ايه هنعمل ايه في كل ذنوبنا تضمن منين احد السائقين كان بيكلمني وهو ماشي على الطريق في يوم من ايام مولد من موالد غير المسلمين في بلدنا مولد مشهور فلقى يعني يعني عائله من غير المسلمين بيوقفوه توصلنا المولد ده وكان وقت صلاه الجمعه ورايح يصلي الجمعه وهنديك 150 جنيه الراجل ال 150 جنيه حلو في عينيه وافق وضحى بصلاه الجمعه يوصلهم لهذا المولد الكفري بيقول وهو في الطريق عجل الكاوتش ضربت نزل يصلحها باظت بدلها شويه في الطريق تاني وهو بيوصلهم عجل الكاوتش تاني الدنيا ضربت بيقول لي خسرت ضعف المبلغ اللي انا خدته منهم خسرت ضعف المبلغ اللي انا خدته منهم تضمن منين تضمن منين كان في مناظره في التلفزيون ما بين احد الدعاه وما بين احد العلمانيين بيتنظروا في ايه ان الزلزال اللي حصل ده زلازل اللي حصلت في القاهره يعني من فتره دي مش بسبب عقوبه ذنوب ولا حاجه وما يعني عايز ايه بتقول للمبرجات المتبرجات خليكم زي ما انتم لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام تشتد الريح ويتكثف السحاب في الجو سيدة عائشه بتقول كان اذا حدث هذا اذا اشتدت الريح دخل وخرج واقبل وادبر يفضل يروح ويجي في البيت فتقول له مالك يخشى ان يك... اخشى ان يكون عذاب عذاب الله قد نزل اخشى ان يكون عذاب من الله قد نزل سيدنا انس بيقول كانت اذا اشتدت الريح ابتدرنا المساجد اينا يدخل اولا خايفين احسن تكون دي عقوبه من ربنا سبحانه وتعالى لما سعيد بن جبير دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي فالحجاج لا يعني بيقول لسعيد لاشقينك يا سعيد قال له لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك وسعيد بن جبير قعد يضحك هو عارف انه هيتقتل الحجاج بيقول له لما تضحك قال له اضحك أضعك من جرأتك على الله وحلم الله عليك اه والله يا جماعة الواحد بيضحك من جرأة الناس والشباب والمجتمع الوقت على الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليهم الواحد بيضحك والله يا جماعة الشيطان قال للبنات عايزة تتجوزي اه خلاص تلبسي بقى لبس ضيق و- خلاص هلبس ما يتجوزوش طب عايزة تتجوزي اه حط مكياج كامل هحط ما تتجوزوش طب عايزه تتجوزي اه اكشفي شعرك ولو هتلبسي لبس حجاب يبقى حجاب اسوأ من اللي اللي حجاب وسمعوا الكلام ما تتجوزوش عايزه تتجوزي اه فساتين سواريه سيئه ولف على كل الافراح يمكن حد يشوفك لف وما تتجوزوش لسه عايزه تتجوزي اه اتعرفي على الشباب وكلمي 100 واحد ده يعجب بيكي ده يكلمك يبقى قدامك فرصه الاختيار ما تتجوزوش عايزه تتجوزي اه خدي شاب واحد بقى وحبيه ويحبك يبقى انت ضامنه في ايدك واحد على الاقل برضه ما تجوزوش عايزه تتجوزي اه اخرجي اشتغلي وروحي وتعالي ويا ستي سبحان الله عايزه تت- تحت شعار عايزه تتجوزي اتدمرت نساء الامه اتدمرت نساء وفي النهايه ما تجوزوش ليه هي فاكره ان المكياج هيجوزها مش ربنا اللي هيجوزها هي ارادت انها تختار لنفسها مش الله اللي يختار ليها مش خايفين من ربنا سبحانه وتعالى تضمني منين نضمن منين ان عقوبه ذنوبنا ما تتنزلش علينا يا جماعه نضمن منين يا اخواني ماذا ستقول لربك غدا اذا نطقت العينان وقالت يا رب انا للحرام نظرت ماذا ستقولين لربك غدا اذا نطقت الاذنان وقالت يا رب انا للحرام سمعت ماذا ستقول لربك غدا اذا نطق اللسان وقال يا رب انا بالحرام تكلمت ماذا ستقول لربك غدا اذا نطقت اليدان وقالت يا رب انا للحرام لمست ماذا ستقولين لربك غدا إذا نطقت الرجلان وقالت يا رب أنا للحرام مشيت ماذا ستقول لربك غدا إذا نطقت البطن وقالت يا رب أنا للحرام أكلت هنقول لربنا سبحانه وتعالى إيه يا جماعة هنقول لربنا إيه ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم لما واحد يتمسخ على الصراط لا عاد عارف يطلع ولا يرجع فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والعياذ بالله خشية الله احساس خشيه الله احساس ان احنا نخاف من ربنا احساس نضمن منين نضمن منين لو عصينا ربنا نضمن منين ان العقوبه مش هتنزل على قلوبنا ولا على دنيتنا ولا على قبورنا ولا على اخرتنا ولا هنؤخذ فجاه ولا هنموت فجاه ولا هنموت على معصيه ولا هنصاب بسوء الخاتمه نضمن منين احساس خشيه الله خشيه الله يا اخواني لو جت في قلوبنا هتغير حياتنا كلها اللي مش هيخاف من ربنا هيخاف من كل حاجه خايف من دكتور الماده يسقطه خايف من مدير الشغل يرفضه وخايف من فلان وخايفه وخايف من كبير السن خايف من السكر والضغط ومضاعفاتهم وخايف الناس تسيبه وخايف الناس تتخلى عنه وخايف يموت وخايف يمرض وخايف يفتقر وخايف خايف من كل حاجه وخايف على كل حاجه ما بتنفقش ليه خايف يفتقر ما بتدعوش الى الله ليه خايف على الكليه وعلى الدراسه بتاعته ما بتتحجبيش ليه خايفه ما يبقاش قدامها فرصه واسعه للاختيار لا عاد فرصه واسعه ولا ضيقه احنا هنضحك على بعض خايفين من ربنا سبحانه وتعالى خشيه الله تخليكي ما تخافيش من اي حد الا الله يا جماعه خشيه الله لو جت في قلوبنا الشكوى اللي بنسمعها في الرسائل والاتصالات ومن الناس اللي بنقابلهم ومن كل حته شكوى انا عايز اتوب وكل ما اتوب ارجع تاني مش قادر يبقى عنده حسم مع المعصيه انما خشيه الله بتبقى عامله زي الكوي بؤر الشهوات اللي في القلب وبؤر الفتن وبؤر المعاصي وبؤر الكبر وبؤر العجب كل دي بتتكوى بخشيه الله الشاب يدخل الجامعه بنات بقى حنفيات بنات مفتوحه في كل حته ابص ولا ما ابصش مش هبص خلاص خشيه الله يدخل لجنه الامتحان ورقه زميله مفتوحه نفسه في معلومه ابص ولا لا مش هبص خلاص يخرج من ال... من اللجنه يتصل بيه واحده صاحبته قبل التزامه ارد ولا ما اردش مش هرد خلاص انتهت يركب ميكروباص مشغل اغاني اسمع ولا ما اسمعش مش هسمع لا يمكن هنزل هتكلم انه يغيروا القران انما مش هسمع لا يمكن خلاص يركب سوبر جيت مشغل فيلم فيديو اتفرج ولا ما اتفرجش هحط الستار على وشي واحط سدادات في وداني لا يمكن اتفرج ولا هسمع خلاص يبقى كل معصية تواجهه في حياته لا يمكن يروح بيته يلاقي اخواته مشغلين اغاني وكليبات اتفرج ولا ما اتفرجش مش هتفرج خلاص خشية الله هتجيب حسم مع المعصية في حياتك وفي حياتك خشية الله يا اخواني هتجيب حسم مع معصية الله سبحانه وتعالى خشية الله المقام اللي بيخلي كل الناس بتروح للجنة في ناس الجنة هي اللي بتجيلها أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خ خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب ده الجنة دي دون عن كل الناس هي اللي تيجي لغاية عندهم بسبب خشية الله سبحانه وتعالى خشية الله هي الحل للخشوع في الصلاة لما تعرف انت واقفة بين ايدين مين خشية الله الشباب اللي مرعوب من دخول الجامعة السبت اللي بعد الجاي الشباب اللي مرعوب من دخول الجامعة هيعمل ايه في الجامعة احنا الجمعة اللي فاتت دهيت كانت آخر يوم بتاعت امبارح آخر جمعة في رمضان آخر جمعة في رمضان تخيلوا يا إخواني فلكيا يعني الله أعلم آخر جمعة في رمضان تخيلوا يا إخواني لو تخيلوا إن الشباب اللي مرعوب من دخول الجامعة بعد أسبوعين لو خشي لو دخل الجامعة بقلب يخشى الله لو أنت داخلة الجامعة بقلب يخشى الله ولا فتن الدنيا كلها تهزك ولا تأثر فيك أبدا بس خدوا بالكم إن خشية الله مش بس الخوف من عقاب الله خشية الله كمان الخوف من جلال الله سبحانه وتعالى أساس خشية الله إنك تعبد الله على علم بجلال الله سبحانه وتعالى يا إخواني لو عالم فلك بنى سفينة فضاء وطالع طالع فين طالع الشمس ليه الترمومتر اللي اللي بنقيس بيه حرارة الإنسان ده طالع قيس بيه حرارة درجة حرارة الشمس هيقولوا عليه مجنون ليه لأن دي ما بتتقاسش بالحاجات ديت كذلك هنتكلم على عظمة ربنا إزاي ما يتقاسش بقدرتنا ولا إمكانياتنا ولا عقلياتنا زي اللي بيشاور على نجم من بعيد إيديه بتشاور عليه ولكن عمر إيديه ما هتوصل للنجم ولله المثل الأعلى والله أعظم والله أجل والله أكبر سبحانه وتعالى عظمة جلال الله يا إخواني الأرض دي مش أرض والسماء دي مش سماء والشمس دي مش شمس دول عبيد يا جماعة إحنا في مسابقة مع كل العبيد دول من أجل طاعة ربنا البحر اللي بيسبح ربنا بكل موجة من أمواجه من يوم ما اتخلق لغاية دلوقتي سبح ربنا قد إيه وأنت سبحت ربنا قد إيه ما انتكسش عن التسبيح ما بطلوش تسبيح إحنا اللي بنبطل وإحنا اللي بننتكس يا إخواني والسماء بناها لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها يعني إيه لو لقيت واحد غني جه على الطريق الصحراوي وبدأ يبني قصر كبير أنت بتبنيه عشان هتسكن فيه لا هتشتي فيه لا هتصيف فيه لا هتعمله مخزن لا يبقى الراجل ده ايه ولله المثل الاعلى بقى تخيل ربنا بنى السماوات دي عارفين بناها ليه عشان تبقى مسجد عشان ملائكه السماوات تعبد وتسبح في الكون كله عشان كل ذره في الكون تبقى عابد لله سبحانه وتعالى يا جماعه كل شيء عابد لله اسمعي بقلبك تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما حليم ليه لان العظيم بكل عظمته ده سبحانه وتعالى حليم على ذنوبكم الكون كله بيسبح وانتوا الحاجه الشاذه النشاذ الوحيده اللي في الكون دهوت اسمعي وقيل يا ارض ابلعي ماءك هي الارض ديت جند من جنود ربنا عبد ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر الله اكبر الله اكبر مش حاسه انك مطمنه وانت في جوار الملك الجليل امريكا ايه اللي نخاف منها واعداء ايه اللي نخاف منهم لما النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه تفرقوا عنه في احد سيدنا سعد بيقول رايت رجلان عليهما ثياب بيض ينافحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثلهما قط سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل بينافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن الملائكه تنزل تنافح عننا لو احنا مع ربنا لو احنا خشينا جلال الله سبحانه وتعالى الشمس يا جماعه الشمس ده ايه الشمس تجري لمستقر لها الشمس دي عابد اتدرون اين تغرب الشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله الشمس دي عابد الجبل يا جماعه الجبل بيقعد جلسه الضحى كان بيقعد جلسه الضحى كل يوم يسبح مع سيدنا داوود إن, ان سخرنا الجبال معه يسبح النمل اللي تحت سجاد بيتك الوقت بيسبح ربنا اكتر منك العربيات اللي راكبينها فاكرين عشان الات ده دي عبيد لله احد الناس كان راكب عربيته على الطريق في السفر العربيه وقفت يدورها ما بتمشيش يدور نزل تحتها يشوف لقى مصحف العربيه كانت هتعدي الكاوتش عليه العربيه وقفت عشان ما تعديش على كلام الله سبحانه وتعالى يا لا جلال الله اديك اديك لما تشوفه الفجر وهو بيجأر وبيقول سبحانك ده بيقول سبحانك ورجليه بترتعش وبترتجف من جلال الله سبحانه وتعالى عشان الناس تقوم ترتعش وترتجف من تنزل الله في الثلث الاخير ولكن من اللي بيقوم حاسس بكلمه سبحانك وهي خارجه من قلب سيدنا يونس في قلب البحر لا اله الا انت سبحانك حاسس بكلمه سبحانك وهي خارجه من قلب سيدنا موسى فلما افاق قال سبحانك سبحانك حسيت بكلمة سبحانك من قلب التقي لله لما يشوف ربنا بيعصى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك حاسين يا جماعه بكلمه سبحانك خارجه من قلوب اولياء الله وعباد الله الصالحين كل شيء جهنم عبد من عبيد الله المتقين سمعوا لها تغيظا تغيظا دي يعني حانقه على كل عاصي ماسكها خمسة مليار ملك ماسكينها عشان ما تهجمش على العصاه تفتك بيهم قبل ما ربنا ياذن بالقائهم فيها كل شيء عبد ليك يا رب كل شيء عبد من عبيدك يا رب كل شيء عبد الهدهد اللي مشي من القدس لليمن رايح جاي عشان الدعوة الى الله كل دول عبيد لله سبحانه وتعالى اسمع الحديث الخطير ما تستقل الشمس يعني تشرق يعني جلسة الضحى تخلص ما تستقل الشمس الا سبح الله بحمده كل شيء كل المخلوقات إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم ساعة جلسة الضحى كل شيء يسبح إلا اللي نايمين مش عايزين يسبحوا ربنا في جلسة الضحى يا جماعة يا جلال الله لو دخل قلوبنا يا إخواني يا لجلال الله لو حسينا بيه بقلوبنا الملائكة يا جماعة عارفين قوة الملائكة جبريل اللي له 600 جناح سد الأفق قدام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام جناح واحد شال به قرى قوم لوط وخسف بيها الأرض جبريل ده اهو عند عند سدرة المنتهى كان كالحنس البالي الحنس البالي يعني حتة القماشة المرمية يعني ايه يعني البني آدم لما يبقى ملوش عمود فقري ولا عظم يبقى عامل زي حته القماشه المرميه يعني وسط انسان يتكسر لما ربنا قال للنبي ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك كان الذنب عند اهل الخشيه بيقسم الظهور والخوف من جلال الله سبحانه وتعالى سيدنا إسرافيل اللي بينفخ في الصور سيدنا إسرافيل اللي بقاله كذا ألف سنة محني على الصور منتظر أمر بالنفخ لا يتحرك سيدنا إسرافيل سيدنا ميكائيل اللي لم يضحك منذ خلقت النار إن لله ملائكة سجدا منذ خلقهم الله لا يرفعون رأسهم إلى يوم القيامة فإذا رفعوها قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإن لله ملائكة ركعا منذ خلقهم الله لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة فإذا رفعوها قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك جلال الله جلال الله لما الملائكة علمت جلال الله حصل ايه تخيل قوة حملة العرش أربعة حاملين أضخم مخلوق في الكون كله الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام ده كتف واحد أمال الكتف الثاني أمال أمال باقي عرض ذلك الملك تخيلوا يا إخواني تخيلوا يا إخواني جلال الله حملة العرش ده همت انت تقدر تشيل الكرسي ده لمده دقيقتين دول حاملين العرش اضخم مخلوق في الكون ايه القوه دي يوم القيامه الاربعه دول ما يقدروش يشيلوا العرش من خشيه الله يوم القيامه يبقوا ثمانيه لان الاربعه ما عادوش قادرين يحملوا العرش من خشيه الله وهم غير مكلفين غير مكلفين امور المكلف انا بكلمك عن مصيرك مش بكلمك عن واحده عايز تتجوزها لو ما اتجوزتهاش هتزعل شويه وبعد كده تدور على غيرها مش بكلمك على شهاده نفسك تاخديها سقطتي هتدوري على شهاده تانية مش بكلمك على ماده نفسك تنجح فيها سقطت فيها هتزعل شويه وتبدا تستعد للدور التاني انا بكلمك عن مصيرك مصيرك تضمن منين تضمن منين ان الاله الجليل ذو الجلال ده هو سبحانه وتعالى ما يحاسبكش على ذنوبك لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه وجلال من عصيت سبحانه وتعالى هي دي خشيه ربنا خشيه ربنا انك ما تبصش ان انا عصيت دي واحد ولا اتنين لا انك تبص من الذي عصيت سبحانه وتعالى جلال الله يا اخواني جلال الله يا اخواني ده جندي من جنود ربنا الملك اللي بينفخ في الصور بنفخه بيقلب السماوات السبع والارضين بنفخه دايما حركه ايدك اقوى من ورجلك اقوى من نفختك الف مره ما بالك ان ده النفخه منه يقلب الكون امال قوته هو نفسها تعمل ايه امال قوه ذلك الملك وكل دول تخيل كل دول خشيتهم لله سبحانه وتعالى قد ايه وخوفهم من ربنا سبحانه وتعالى قد ايه انت متخيل الملائكه ديت الملائكه دي كلها ايه مخلوق شايف عظمة خلق الملائكة فما بالك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى انت عارف عدد الملائكة قد ايه في الأثر يوم القيامة قبل ما الملك يتنزل فتفتح أبواب السماء ويتنزل من الملائكة ضعف عدد من على الأرض من الإنس والجن أعداد مليارات مليارات فيقال هل فيكم ربنا فيقال لا وإنه لآت ثم تفتح أبواب السماء الثانية فيتنزل ضعف عدد ملائكة السماء الأولى مليارات المليارات فيقال هل فيكم ربنا فيقال لا وهو آت ثم تفتح أبواب السماء الثالثة ينزل ضعف عدد أبواب السماء الثانية مليارات مليارات المليارات فيقال أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت ثم تفتح أبواب السماء الرابعة ضعف الثالثة ثم الخامسة ضعف الرابعة ثم السادسة ضعف الخامسة ثم السابعة ضعف السادسة تخيلوا مليارات المليارات المليارات من الملائكة أفيكم ربنا لا وهو آت ثم يتنزل الملك في ظلل من الغمام والملائكة وملائكة تانية بقى كمان ده كل دول اللي فوق سدرة المنتهى أم تحت اللي تحت سدرة المنتهى أمال اللي فوق سدرة المنتهى عددهم إيه وملياراتهم وقوتهم وكل ده مخلوق من مخلوقات الله ده عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى الكون ده مخلوق من مخلوقات الله السماء الدنيا دي بس 400 مليار مجرة 36 مليار سنة ضوئية بالتلسكوبات جايبينها كل دقيقة الكون بيتسع ويتمدد مليون تريليون سنة ضوئية وكل ده مخلوق فما بالك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى أمال عظمة العرش بقى أضخم مخلوق في الوجود وفي الكون كله عظمة العرش تخيل إن كل ال 400 مليار مجرة دول ما يجوش ما يجوش أصلا ده أصغر من كده بما لا يحصى ما يجوش حلقة في فلاه في العرش يعني واحد ماشي بيدور في الصحراء الشرقية أو في صحاري أو في صحاري من الصحاري الخطيرة في العالم ده من 200 سنه وقع هنا حته خاتم دور بقى تخيل بقى اذا كان ده عظمه العرش فما بالك بعظمه رب العرش العظيم اذا كان العرش عظيم للدرجه دي امال عظمه الملك عظمة الملك سبحانه وتعالى عظمة جلال الله يا إخواني يا إخواني لو الإحساس ده دخل في قلوبنا هنصلي صلاة تانية خالص لما نقف بين إيدين الله لو الإحساس ده دخل في قلوبنا مش هنخاف من أمريكا ولا اليهود لو الإحساس ده دخل في قلوبنا هنوقن إن طريق ربنا هو الطريق الصح هيبقى أعظم حلم في حياتنا معية الله لو الإحساس ده دخلت بيه الجامعة عمرك ما هتفتن بإذن الله أبدا ولا فتنة هتضرك أبدا ولا تأذيك لو الإحساس ده دخل قلبك قلبك مش هتقومي وتقعي وتقومي وتقعي سيدنا يوسف لما امرأة العزيز في أثر من أثار بني إسرائيل قالت له يا يوسف ما أجمل عينيك فقال هما أول ما يسيل على الأرض بعد موتي فقالت ما أجمل شعرك فقال هو أول ما يسقط من جسدي في قبري خشية الله يا إخواني أثر من الأثار أن عبد يساق إلى النار يوم القيامة فتشفع شعرة من شعرات جفن من جفون شعرة واحدة بس من الجفن السفلي كده تقول يا رب إنه بكى يوما دمع واحدة من خشيتك فسقطت الدمعة عليه فتشفع له هذه الشعرة بدمعة من خشية الله فيدخل الجنة رغم كل الذنوب اللي هو عملها يا إخواني خشية الله خشية الله نجاة في الدنيا وفي الآخرة خشية الله حصن في الدنيا وفي الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يركع يقول لربنا خشع لك ايه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ايه ده بيقول له يا رب انا كل ذره في كياني بترتجف من جلالك كل ذره فيا بترتجف من عظمتك يا رب الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر كان بيقول لو تعلمون ما أعلم لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة لكنت تعرفوا الفرق بين الشاي وعصير التفاح ولا كنت تعرفوا الفرق بين اللحمة والجبنة والعيش كنت تتقوتوا بس للاستعانة على طاعة الله وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل يترمي الشوك بتاعها وتتاكل الثمرة بتاعتها وخلاص وبعد كده تبقى شويه فحم يوقد به النار وخلاص تخيلوا يا اخواني خشية الله خشية جلال جلال علم الله عظمة علم الله قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما العلماء بيقولوا ان اصلا المخلوقات اللي احنا بنقول عليها ديت ده ديت ما تجيش حاجه في المخلوقات اللي على وجه الارض امال ايه ده احنا لما اخترعنا الميكروسكوب اكتشفنا ملايين الكائنات ما كناش نعرفها اخترعنا ميكروس- الميكروسكوب الالكتروني اكتشفنا ملايين تانية ما كناش نعرفها اكت- لو اخترعنا كمان حاجات اقوى هنكتشف ملايين ما كناش نعرفها يعلم ما في البر في غابات ما فيش مخلوق دخل فيها حتى الان ولا يعرف المخلوقات اللي جواها ابدا حتى الان والبحر كانوا زمان بيقولوا البحر فيه ايه فيه سمك شويه قالوا ده فيه عشرين الف نوع مخلوقات بحريه شويه قالوا ده فيه مخلوقات لا يحصى عددها الا الله شويه وقالوا ده قطره الميه لو اتحطت تحت الميكروسكوب الاف الفطريات والميكروبات والكائنات الدقيقه البحريه يا اخواني في الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى كل ورقة شجر الوقت حالا أهو في كذا مليون ورقة شجر بتسقط على وجه الأرض ربنا يعلمها ورقة ورقة ونوع نوع وشكل شكل ومكان مكان ليه لأن كل ورقة مخلوق كان بيسبح لأن كل ورقة مخلوق له أجل ربنا قدر له أجله لأن كل ورقة مخلوق كان له رزقه وكان ربنا بيكتب له رزقه كل يوم يا لا جلال علم الله اللي أحاط بكل ورقة بتسقط على وجه الأرض ما أحاطش بكل شهوة في قلبك دلوقتي ما احطش بكل معصيه في قلبك دلوقتي ما احطش بكل معصيه في- في حياتك ناوي عليها دلوقتي ما احطش بكل مشكله في حياتك يا لا جلال الله يعلم ما يلج في الارض اللي نازل من ارواح المؤمنين اللي متنزله بعد ما طلعت والملائكه اللي نازله والارزاق وما يخرج منها كل دعوه في عرفات خمسة مليون بني ادم كل واحد بيدعي بدعوات كل حاجه طالعه وربنا يعلم كل شيء وما ينزل من السماء لما ينزل المطر من السماء ربنا يعلم كل نقطة مطر هتدخل في أي نهر وهتمشي لأي بلد وهتدخل في أي قناة وتدخل في أي ماسورة وتدخل في أي بيت وهيشربها أي بق وما ينزل منها ويعلم ما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الوقت في مشارق الأرض جلسة الضحى واحد قاعدها وفي مغارب الأرض تلت آخر من الليل واحد بيبكي الوقت حالا هو واحد بيتفرج على أغنية واحد بيتفرج على كليب واحد بيتفرج على برنامج ديني واحد بيقرا قران في الجامع ربنا احط علم بكل شيء وكل حد على وجه الارض يا لا جلال الله يا لا جلال الله سبحانه وتعالى اه لو عرفنا ربنا اه لو عرفنا عظمه ربنا اه لو عرفنا الحجر بيخشى ربنا قد ايه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق وان منها لما يهبط من خشيه الله وانت قلبك ما تشققش من خشيه الله اه لو عرفنا جبال الارض كلها متزلزله من خشيه ربنا لما بيتنزل عليها القران لو انزلنا هذا القران على جبل سوره فاطر وياسين الجزء اللي هيتقرا الليله في صلاه التراويح والجزء اللي هيتقرا في التهجد لو نزل على جبال الارض لو نزل على جبال الألبة والهيمالايا وسلاسل البحر الاحمر لو نزل على الجبال اللي تحت الارض واللي فوق الارض واللي تحت الميه لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله يعني يوم القيامه ممكن الجبال كلها تتنسف بايه واحده من القران من غير اي قوه ايه من القران تنزل عليها كل حاجه تتنسف سبحان الله رب العالمين سبحان رب العرش العظيم سبحان ربنا ورب ابائنا الاولين اخواني في الله خشيه الله الاحساس اللي لو دخل قلوبنا هيغير حياتنا اللي لو دخل قلبك هتقف تصلي الوقت العشاء وانت قلبك بيرتجف من جلال الله اللي لو دخل قلبك هتقعد جلسه الضحى وانت بتقول سبحانك وقلبك كل ذره فيه بتتزلزل من عظمه الله الاحساس اللي لو دخل قلبك عمر عينك ما هتيجي على حرام عمر ودك ما هتيجي على حرام لو اذنبت هتتكسر وتتوب ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك قطم قطم الفقرات الظهريه فبقى الانسان زي الحلس البالي ملقى من الانكسار وجلال الله سبحانه وتعالى الانكسار لله يا اخواني زي ما كان احد السلف الصحابه بيقول لو اني بين الجنه والنار وسينادى علي الى الجنه او الى النار لتمنيت ان اكون رمادا قبل ان ينادى علي لاتمنى ان هو يتفحم يبقى رماد قبل ما ينادى علي تضمن منين تضمني منين تضمن منين ان ربنا موت صاحبك تضمني منين انه هيعيشك انت تضمن منين انك هتاخد فرصه اطول من اللي انت خدتها تضمني منين ان ذنوب زمان مش هتحاسب عليها تضمن منين ان ولا معصيه من كل معاصيك هتتسال عنها مفيش ولا مره شوحت لامك بايديك مفيش ولا مره مديت ايدك على حرام مفيش ولا مره سمعت اذان الفجر ونمت مفيش ولا مره سمعت اغنيه حرام مفيش ولا مره كدبتي مفيش ولا مره اختبتي مفيش ولا مره كلت حرام مفيش ولا مره لو ربنا اذن ان صحيفتك واحد يلاقيها ويصورها خمسين نسخه ويوزعها على ابوك وامك واخواتك واصحابك واحبابك وجوزك ومراتك واولادك وجيرانك وحبايبك وزمايل شغلك وزمايلك في الدراسه ومديري الشغل هتعمل ايه هتموت هتموت هتموت تخيل ربنا سترك قد ايه عايزين نخشى الله يا اخواني عايزين نخشى الله عايزين قلوبنا تمتلئ بالخ- بالخشيه والاحساس بعظمه جلال الله سبحانه وتعالى في النهاية في النهاية عايز أقول لكم إن الإحساس ده بيجي من كثرة قراءة القرآن كل آية تيجي بتتكلم عن ربنا اقعدي اقريها مرة واثنين وثلاثة أنا قلت لكم من يومين هنا إن أخطر اعتكاف اعتكفته في حياتي اللي بعتبره حتى الآن الاعتكاف اللي اعتكفته في حياتي كان اعتكاف ثالثة طب وكان في مسجد يعني يعني يعني كانت أيام جميلة يعني أيام جميلة ربنا يعيد أمثالها وأحسن منها يا رب اللهم آمين يا رب ويجعل كل ايامنا بطاعته خير مما سبق الاعتكاف ده مسكت القران 10 ايام كل ما تيجي ايه عن الله اقوم من كتر ما انا بقاوم نفسي اقوم واخد المسجد رايح جاي عشان افضل اكررها لحد ما الواحد بدا يحس من هو الله وايه جلال الله وايه عظمه الله عايزين نقرا القران كل ايه عن الله نقف قدامها ساعتها صلاتك هتتغير احساسك بجلال الله في العباده والصيام والذكر والتسبيح هتتغير عبادتك هتتغير ساعتها غض بصرك وغض بصرك هيتغير ساعتها لما هتقع في المعصيه هتقوم تاني مش هتقع مش هتستسلم ساعتها الجامعه مش هتبقى مشكله والمعاصي والشهوات مش هتبقى مشكله لان قلوبنا عايشه مع جلال الله قلوبنا عايشه مع عظمه الله قلوبنا عايشه مع كبرياء الله قلوبنا عايشة مع ملك وملكوت وأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى ساعتها يا إخواني هنبقى فعلا حيينا هيبقى فعلا ربنا أحيا قلوبنا بمعرفته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبوصيكم يا إخواني بوصيكم وإحنا في الحلقة الثالثة من حلقات عذرا عرفت ربي وإحنا ب- ب- بوصيكم يا إخواني بوصيكم إن كل آية في القرآن عن الله كرريها عشر مرات اجبري نفسك كررها خمس مرات اقهر نفسك لحد ما تكررها على قد ما تقدر قلبك يشربها شوف بعد يوم واثنين وثلاثة قلبك هيبقى حالته إيه هتلاقي قلب تاني قلب جديد قلب جديد في علاقتك مع الله وهتقولي لكل معصية في حياتك عذرا عرفت ربي اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم املأ قلوبنا بمعرفتك اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اختم لنا رمضان بخير يا رب العالمين اللهم ثبتنا بعد رمضان اللهم كما ثبتنا في رمضان فثبتنا بعد رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا